إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب اقترب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله من الأصول التي تسير بها إلى الله سبحانه وتعالى انك انت اليومين دول في الاستعداد لرمضان هتستجد اعمالا جديده في حياتك هنعمل حاجات جديده مش عادتك انك تعملها عايزينك بقى تغير عادتك وتتعود على الجديد من جديدنا في الاستعداد لرمضان ان يكون لك برنامج يومي في حياتك أن تتعود تثبيت الأعمال والوظائف اليومية احنا قلنا في التفهيم ان لازم يبقى ليك منهج ويبقى ليك برنامج فهم ده فهم فهم السير الى الله يبقى في منهج انا بفهم على اساسه منهجي سلفي ان انا بفهم الكتاب والسنه بفهم السلف فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية وده مش منهج عشان محمد حسين اقتنع بيه أو تبع السلفيين لا ده أمر ربنا قال الله جل جلاله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه أنا هدفي رضا الله دايما أعلمك أقول عايز إيه ربنا يرضى عني وإيه كمان بس طب عايز ربنا يرضى عنك يبقى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه يبقى انا بتبعهم عشان ربنا يرضى عني والكلام ده لكل مسلم انه يتبع الصحابه دول والتابعين لان ربنا امرنا بكده فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق تفرق واختلاف فعايزين نتربى النهارده ونتعود النهارده ان يبقى في برنامج برنامج يومي برنامج اسبوعي برنامج شهري برنامج سنوي ان انا ابقى مرتب لنفسي كده يوميا هقرا جزئين قران جزء بالنهار وجزء بالليل الوقت ده والوقت ده ان انا هصوم في الاسبوع اثنين وخميس ان انا هتصدق كل شهر بكذا ان انا كل سنه اعمل عمره مثلا اللهم افتح لنا ابواب الحج والعمره آمين. اللهم لا تحرمنا آمين. اللهم لا تحرمنا آمين. اللهم لا تحرمنا يبقى التعويد ان انا اتعود على كده بقى يبقى في نظام اتعودت عليه ان انا بصحى الساعه 2 قبل الفجر بساعتين بصحى الساعه 2 بالظبط الاقي نفسي مع التعود لقيت نفسي الساعه 2 صاحي حتى لو نايم واحدة ونص التعود هي دي فايده التعود فايده التعود ان تبقى سهوله الاعمال ان الاعمال هتبقى سهله في فرق بين النهارده اللي ما بيقراش قران وبين اللي بيقرا كل يوم جزئين ثلاثه اربعه خمسه في فرق بين اللي بيقرا جزء وبين اللي بيقرا اثنين واللي بين اللي بيقرا ثلاثه واللي... في فرق في استيعاب القران يعني اللي يقول لك انا بقرا بسرعه ما بفهمش وما بركزش لا انا احيانا عندي كشخص كشخصي انا الاعمال اللي انا بعملها بسرعه بركز فيها اكتر يعني لما اصلي ركعتين في دقيقتين مركز جدا في سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات مركز فيها ما سرحتش ولا ثانيه في الركعتين بتوع الدقيقتين دول ممكن مع التطويل انسان تفلت منه حاجه لكن مع السرعه مثلا وانا بقرا الخمس اجزاء في اليوم مثلا التركيز اشد ما بسرحش ولا بتروح مني ايه تركيز اشد من ان الواحد لو بيقرا جزء على مهله ويفكر ويتدبر لكن الامر بيختلف من شخص لشخص دي مش وصفه عامه كل واحد يبحث عن ايه اللي يناسبه ايه اللي بيصلح قلبه ايه اللي بي بيثبته بينفعه تثبيت الاعمال والوظائف اليوميه والاسبوعيه والشهريه والسنويه في الصلاه والصيام والذكر والقران والصدقه التعود ده تعود الصيام تعود الصيام بيخليه اسهل حاجه في الدنيا والقيام صراحه نفس الشيء تعويده النظام من التعويد أن تتعود أداء الأعمال بدقة في وقتها يعني أنا عندي ميعاد الظهر ليه اتأخر أنا عن أذان الظهر ظهر 12 ليه ما جيش من 11 ونص ليه ليه ليه دايما في ناس عنده عنده مشكلة التأخير دي وأنا قلت لكم التأخير ده خطر لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله في النار لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار هتندم التأخير ده اظبط مواعيدك ودايما عايزك تتعود أن تصل قبل موعدك معادي 12 أوصل 11 تقول لي فاضي أنا بقى أمال أنت وراك إيه يلي مش فاضي أنت وراك إيه وراك إيه أهم من ربنا تعويده النظام تعويده الأخلاق الربانية اللازمة للخلطة مع البشر والصبر عليها أخلاق الربانية بتلخيص شديد احتمال الأذى ورد السيئة بالحسنة احتمال الأذى ورد السيئة بالحسنة تعويده التركيز في العبادات وحضور القلب وألا ينشئ عملا إلا بنية فتسبق نيته عمله فإن العمل بالنية فإنما العمل بالنية فإذا فقدت النية بطل العمل تعويده الجوع والسهر التقلل من النوم والطعام كان يقال ما سهر الليل منافق لو ان المنافقين هم اللي بيسهروا اليومين دول بس بيسهروا يعملوا ايه يسهروا يعصوا ربنا تعويضه العزلة وحب الخلوة والتخلص من فضول المخالطة ان يتعود على انه يحب انه يبقى لوحده ويؤدي أعماله لوحده تعويده الصبر وعدم الاستعجال واعتماد خلق الت- التؤدة والتأني واعتماد خلق التؤدة والتأني تعويده حفظ اللسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت تعويضه حفظ اللسان والتلطف في القول وتحسين الألفاظ وتحري الطيب من القول قال الله عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقل لعبادي يقولوا إيه هي أحسن من القول حسن وأحسن مش قبيح وحسن لا حسن وأحسن دايما نقول الأحسن الأحسن وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم اهدنا إلى الطيب من القول اللهم اهدنا صراطك المستقيم تعويده أكل الحلال والتحدي الشديد في اللقمة قبل أن تدخل الجوف تحري أكل الحلال تعويده أكل الحلال آه من لم يبالي من أين يأكل لم يبالي من أين يدخل النار قبل ما تمد ايدك وتاكل لقمة اعرف الفلوس دي جاية منين فلوس ابوك فلوس اخوك فلوس اصحابك ابوهم بيشتغل ايه وبياكلوا منين قبل ما تاكل لقمة اتأكد اللقمة دي حلال ولا حرام إن شر ما يضيع الإنسان أكل الحرام أو أكل ما فيه شبهة تعويضه الرضا والقناعة احنا قلنا ان الامور دي كلها بتتعود عايز الانسان يتعود يعني احيانا بدي ابني مصروف الصبح اقوم اديله مثلا ايه جنيه ها كده كويس ساكت كمان جنيه ها كده كويس برضه ساكت كمان جنيه ها كده كويس لحد ما يقول الحمد لله الحمد لله راضي كده ونروح واخدينهم خد جنيه واحد بقى وكده انت بقى راضي تعويض الرضا تعويض ان يوم اديله خمسة جنيه ويوم اديله جنيه ويوم ما اديلوش خالص ويبقى في كل الاحوال راضي راضي اتعود على كده، اتربى يتربى الانسان على كده يتعود انه يبقى راضي يرتب نفسه على الرضا التعود على الرضا في كل اموره والقناعه بما رزقه الله وعدم التطلع لما في ايدي الناس ما تبصش على اللي في ايدين الناس عدم التطلع لما في ايدي الناس تعويضه الزهد في الدنيا والتخلص من الشهوات وفضول المباحات ان يتعود الانسان ان ما يبقاش منكب على الدنيا ولا متهالك عليها ولا آه، آه، آه، نهم فيها ولا في جرأة في التطلع إليها ولا في آه، آه، حرص الدنيا اللهم اكفنا شر الدنيا اللهم اصرف عنا الشهوات اللهم املأ قلوبنا بحبك اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين تعويضه مجموعة من الأوراد الثابتة التي يواظب عليها ليل نهار من ذكر وتلاوة قرآن ودعاء كما ورد في السنة وتعويضه التعفف عن الشهوات ومنع النفس من التلهف عليها تعويضه عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس وغض البصر عن زيد عن زينة الدنيا تعويضه الرضا بما قسم الله وتطهير القلب من هم الدنيا تعويضه المسارعة في كل خير يسمع عنه والمسابقة إليه والتنافس على علو الدرجة عند الله أي حاجة تبان لك خير اجري عليها طير عليها سارع إليها تعويضه شيئا من البزازة والتقشف والبساطة في المعيشة حتى يختفي هم الدنيا من قلبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا ويكره كثيرا من الإرفاع بلاش الرفاهية أن يتعود الإنسان أن يحتفي أحيانا أن يتعود الإنسان أن يأكل شيئا يسيرا مدة طويلة الرسول صلي عليه كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت أنا ما بقولكش افرض على نفسك حاجة زي كده بس أقول اتعود اتعود ان النعم لا تدوم اخشوشنوا دي كلمه سيدنا عمر اخشوشنوا فان النعم لا تدوم تعويده اتمام عمله والصبر عليه قال الله ولا تبطلوا اعمالكم قلنا ان الاشكال الكبير الاعمال الناقصه المبتوره هبدا احفظ قران وبعدين ما يكملش هختم كل اسبوع وبعدين ما يختمش هتصدق كل شهر وبعدين ما يتصدقش مش هخاصم حد ومش هزعل حد وبعدين يزعل مش هتنرفز تاني ولا هتخانق وبعدين يتنرفز الى اخره اتعود واتعلم ان امتى تستمر تثبت تكمل اعمالك تعويده الجدية والجندية والبذل لإخوانه والتواضع والسمع والطاعة والولاء لمشايخه تعويضه المحافظة على استجماع شتات قلبه وعدم مطاوعة النفس في كل ما تطلب عايزين نتعود ونتربى على ابن الجوزي بيقول كده لم أجد مشتتا للقلب مثل مطاوعة النفس في كل ما تطلب بمعنى انك وانت قاعد كده خطر ببالك انك ت- تبص في التليفون مديت ايدك وطلعت التليفون وبصيت المكالمات الفائتة وكلمت اللي فاتك وفتحت الواتس شفت حد بعت لك حاجة ورديت عليه ضاع ضاع قلبك انا عايز لما نفسك تحدثك طلع التليفون ان شاء الله مش مطلعه النهارده انسى هي دي تسويف المعاصي تعلم التسويف للشهوات خلي دي بكره خليها كمان ساعه خليها بوع- بعد- بالليل خليها بعد الفجر خليها بالنهار اتعلم وتعود تعويده القراءه بادمان قراءه كتب السلف والفهم عنهم تعويضه الأسلوب السلفي في القراءة وفي الكتابة وفي الفهم تعويضه دراسة الموضوع من عدة كتب ومن عدة أوجه تعويضه على أنه إذا بدأ في دراسة موضوع فلا يتركه حتى يتمه وإذا بدأ في قراءة كتاب لا يتركه حتى يقرأه إلى آخره لا نقول في مجلس واحد وإنما يضع خطة لإنهاء الكتاب يبقى مش مش كل حاجة كده على الماشي أبص فيها بصة لا تعويده أن يلتزم بمجموعة أعمال يواظب عليها ويتابعه مربيه وشيخه في التزامها ويظل يتابع عليها مدة في بيئته الإيمانية حتى يتعود عليها ويسهل عليه إتيانها فلا يتركها بعد ذلك حين ذاك تألفها النفس وتعتادها فتقبل عليها بنهم ولا تتركها أيضا لابد أن يؤمر الرباني وينهى ويتعود على قبول الأمر والنهي اقعد يقعد اقف أقف- يقف اخرج يخرج تعالى دي يجي ما تجيش ما يجيش تعود قبول الأمر والنهي حين يتم تعويد النفس على قبول الأوامر والتزامها وعدم مخالفتها فإن ذلك يكون سبيلا لجعل النفس مطوعة سلسة لينة منقادة فتسلك سبيل الوصول بتؤدة وعدم منازعة أيضا تكمن أهمية التعويد في تثبيت الأعمال وثبات الأخلاق تثبيت الأعمال فايدته إيه؟ إن الإنسان إذا ثبت عملا وتعود عملا كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة ديمة أحب الأعمال إلى الله أدومها ادومها فلما بتبقى انت بتصوم اثنين وخميس وجيت اثنين مرضت وما صمتش يتكتب لك صيام ما متعود ان انا اقوم كل ليله 11 ركعه وبعدين ما قمتش اكتب لك واجعله نومه صدقه مني عليه فان من اعتاد شيئا وعود نفسه عليه اطمأنت نفسه به وسكنت نفسه اليه ويصير عاده لا يتركه قال احدهم ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى انقادت اليه وهي تضحك وقال آخر جاهدت شهوتي عشرين سنة حتى صارت شهوتي المجاهدة وهكذا فإن النفس إذا اعتادت الشيء وألفته اطمأنت به وسكنت إليه فأتت به سماحة لا يزعجها معاناة الفعل والترك أساليب التعويد طول المكس في البيئة الإيمانية الالتزام بالمنهج والاستسلام له الالتزام بالأعمال في المدد المطلوبة والصبر عليها ثم تأتي بعد التعويد التدرج والتدرج قضية خطيرة خطيرة جداً لأن التدرج عند بعض الناس يكون تكأة للإهمال والتأخر والرجوع والنكوص التدرج عند بعض الناس يكون تر... تكأة لسفول الهمة وعدم الصعود والترقي ولذلك تعالوا لنعالج قضية التدرج في اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب